إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يبزره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله نستكمل بإذن الله وجل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول قصة محمد بن سيرين من جيل التابعين في سلسلة تربية المسلمين من قصص التابعين وهذا بإذن ربنا الرحمن الرحيم يكون درسنا الثاني حول قصة محمد بن سيرين وكنا في الدرس السابق قد تحدثنا عن بداية نشأة ومن هو محمد بن سيرين كذلك تكلمنا عن شيء يسير فيما يخص مسألة تعبير وتأويل الرؤى والأحلام والتي اشتهر بها محمد ابن سيرين وكذلك تكلمنا عن فضله وعن مكانته وعن ثناء العلماء عليه والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ حديثنا حول قصة محمد بن سيرين عن عبادته وخشيته لله رب العالمين أما عن عبادته وخشيته فقد كان له النصيب الأوفر في العبادة والخشية ولا عجب في ذلك فهو رجل زاهد لا يريد شيئا من حطام الدنيا الزائد فهو يعبد الله عز وجل وكأنه يرى الجنة والنار أمام عينيه فعن أيوب أنه قال كان محمد يصوم يوما ويفطر يوما وإنسان هذا حاله يصوم يوما ويفطر يوما إذا هو إنسان لا يعير مسألة شهوة الطعام وشهوة الشراب وشهوات الدنيا لا يعيرها أي اهتمام فالدنيا بالنسبة له عرض زائل وقال ابن عون كان محمد يصوم عاشوراء يومين ثم يفطر بعد ذلك يومين وعن أنس بن سيرين قال كان لمحمد سبعة أوراد جمع ورد كان لمحمد سبعة أوراد فإذا فاته شيء من الليل قرأه بالنهار يعني لا يضيع فرصة تقربه من الله تبارك وتعالى ولا يضيع عادة اعتاد فيها أن يتقرب بها لله تبارك وتعالى وقال موسى ابن المغيرة رأيت محمد بن السيرين يدخل السوق نصف النهار يكبر ويسبح ويذكر الله عز وجل إذا هو لم يدخل السوق لمتاع من متاع الدنيا وإنما يدخل السوق ليذكر الله ويذكر الناس اللاهين من البائعين والمشترين في الأسواق يذكرهم برب العالمين فقال له يوما رجل يا أبا بكر في هذه الساعة لأنه جاء للسوق في وسط النهار عارف يعني وسط النهار يعني في ازدحام السوق وعملية البيع والشراء وشدة الحر قال إنها ساعة غفلة ده ده أنا منقي الوقت ده مختاره عشان الناس دلوقتي في غفلة البياع عمال يفكر ازاي ينصب على الزبون والزبون عمال يفكر ازاي يضحك على البياع ازاي ياخد ياخد ليه بزيادة والبياع بيفكر ازاي لا يعطي المشتري حقه اصلا البياع همه دلوقتي وفكره كله ان عايز يلحق يخلص البضاعة علشان يروح خفيف ما يشيلش بضاعة تاني والمشتري هم همه انه يجيب بالجنيه اكتر من غيره لما يجيب بجنيه وهكذا فكله دماغه فين في الدنيا فهو قال لي دي ساعة غفلة عشان كده انا جاي دلوقتي هنا تتعلم درس حلو قوي ان اللحظة اللي يكون فيها الناس في غفلة اذكر انت ربنا وذكرهم بالله عشان كده كان ثواب من قال ودعا دعاء السوق انه ياخد مليون حسن لانه الناس كلها في ايه في غفلة وقال عاصم الاحول كان عامة كلام ابن سيرين عامة كلامه اكتر كلامه كان يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ده اكتر كلامه يعني كلامه كان ايه ذكر وقال هشام كان ابن سيرين يحيي الليل في رمضان ايه ده يحيي الليل في رمضان طب ما كل الناس بتحيي الليل في رمضان صح ده حتى لما بيصليش بيجي في رمضان ويحيي الليل يبقى ايه الجديد بقى اللي قاله هشام يعني لا اما يجي يقول لك ان محمد بن سيرين بيحيي الليل في رمضان ومعروف ان الناس اصلا بتحيي الليل في رمضان يبقى ده شكل تاني يعني ايه شكل تاني بيجيب عبادة تانية يعني لا يعني الناس هي اخرها ايه هي صلاة التراويح ساعة ساعتين انما ده من بعد الفطار ما مستمر لحد الفجر فهمت المقصود ايه يحيي الليل وبعدين بقى بيقسم الليل بيحييه بصلاة وصيام وقراءة قرآن وذكر وتسبيح وتهليل وطلب علم وغيره وغيره وقال مهدي كنا نجلس إلى محمد فيحدثنا ويكثر إلينا ونكثر إليه في الحديث يعني فإذا ذكر الموت أو ذكر أمامه الموت تغير لونه واصفر وأنكرناه عارف يعني ايه أنكرناه ما عرفناهوش مين ده يتغير خالص وأنكرناه فكأنه ليس بالذي كان اتبدل بقى شخص تاني لما يذكر عنده ايه الموت ده يدلك على ايه خشيته لله وده كان حديثنا عن جزء من عبادته وخشيته لله عبادته وخشيته لله أما عن زهده وورعه فقد كان أهل زمانه يضربون به المثل في الزهد والورع وحسبنا أن نذكر هنا ما ذكرناه في بداية قصته من قول مورق العجلي عن ابن سيرين قال ابن سيرين قال ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أروع في فقهه من محمد بن سيرين ده كلام مين مورق العجلي كان يقول عن ابن سيرين ما رأيت أحدا أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه من محمد بن سيرين اللي هو الزهد وورعه وفقهه ودي اتكلمنا عنها وطولنا فيها النفس في الدرس الماضي قال يونس ابن عبيد لم يكن يعرض لمحمد أمران في ذمته إلا أخذ بأوثقهما هنا معنى كلمة ذمته يعني دينه يعني لو خير في أمرين الأمرين يخصوا الدين يعمل إيه ياخد بأوثق الأمرين يعني مش ياخد الأمر اللي فيه شك لا ياخد الامر اللي فيه ثقه عارف وواثق ان ده حلال صرف انما امر تاني ممكن يكون فيه شبهه يقول لك وعلى ايه لا ابعد عنه خالص فهمت المقصود ايه قال يونس بن عبيد آه عفوا قال بكر ابن عبد الله المزني قال من اراد ان ينظر الى اورع من ادركنا اللي عاوز يشوف اورع رجل احنا شفناه في حياتنا من اراد ان ينظر الى اورع من ادركنا فلينظر الى محمد بن سيرين وقال هشام بن حسان وهي تنطق هشام وهشام يعني كلاهما صحيح قال هشام بن حسان كان محمد يتجر بيتاجر فإذا ارتاب في شيء تركه فإذا ارتاب في شيء تركه فاكرين الكلمة اللي قلناها لما هو افتقر في آخر عمره وقال أنا عارف أنا ليه أصبت بال- بهذه المصيبة ذنب قلت فاكرين وأنا قلت لكم إن هو بسبب تجارة هش- هشرح لكم إيه سبب التجارة دي بس أديني بدي لك يعني فكرة عنها كما قال هشام بن حسان كان محمد يتجر يتاجر فإذا ارتاب في شيء حس إن في ربا يسيبه يقول لك مش مشكلة أخسر المهم إن إيه ما أخسرش الآخر وقال ابن عون كان محمد من أشد الناس إزراء على نفسه دايما كان بيتهم نفسه دايما بينظر لنفسه انه مقصر يعني شوف الدنيا كلها بتتكلم عنه ازاي ان هو ورع ان هو فقيه ان هو تقي ان هو عالم ان هو زاهد ان هو عابد ان هو يخشى الله كذا كذا وهو لما يجي يتكلم عن نفسه يتهم نفسه مش زي كتير من الناس تلاقيه هو بيدخن سيجاره ويسمع اغاني وينظر على المتبرجات وياكل مال اليتامى ويعمل ويعمل ولما تيجي تكلمه يقول لك ده انا قلب ابيض ده انا ولي من اولياء الله نسال الله العافيه والسلام ها اه يقول لك انا بعمل الحاجات دي كلها وقلب ابيض ده انا في غيري ما بيعملش كده نسال الله العافيه اهو في ناس كده يعني ما تيجي تكلمه يا اخي حرام عليك بطل تدخين يقول لك ايه ده انا كده كويس ده انا احسن من غيري ده في غيري بيشرب بانجو ولما تروح للي بيشرب بانجو يقول لك ده انا كده كويس ده انا احسن من غيري ده انا في غيري بيخ... بيشرب حشيش لما تروح للي بتاع الحشيش يقول لك ده انا احسن من غيري ده انا قلب ابيض ده ده انا احسن من غيري ده غيري بيشرب آه، هيروين تروح لبتاع الهيروين يقول لك ده انا احسن من غيري ده غيري بياخد ماكس تروح لبتاع الماكس يقول لك ده انا احسن من غيري ده غيري بيتاجر في المخدرات انما انا بشرب باذي نفسي بس انما التاني بيأذي الغ- التانيين مش بيقول كده برضه لما تروح للي بيتاجر في المخدرات يقول لك ده انا احسن من غيري على الاقل انا ما بتاجرش في السلاح تروح اللي بيتاجر في السلاح يقول لك انا احسن من غيري على الاقل انا ما ما, ب... ما ببيعش اسرار البلد ولا خير للبلد لما تروح له يقول لك ده انا احسن من غيري الله كل ما تروح لواحد يقول لك انا احسن من غيري لحد ما تلاقي بقى واحد في الاخر يقول لك انا احسن من غيري مين بقى غيره ابليس ما فيش بعد كده كل ده مفكر نفسه ان هو احسن نسال الله العافيه والسلام وعارف لما تيجي تسال واحد يعني لما تيجي تساله من- تقول له طب احسن من غيرك زي مين يعني يعني احسن احسن مثلا احسن من ابو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الاربعه يقول لك لا مش قوي كده بعديهم يعني طب بعديهم مين مثلا يعني يعني جيل التابعين يعني محمد بن سيرين ومحمد بن المنكدر و... وعطاء و... وغيرهم يعني وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك لا مش دول بعديهم بعديهم بعديهم مين يا ابني طب ابن القيم وابن كثير وابن حجر والنووي لا مش دول برضه مش دول مين طب بلاش دول خالص طب احسن من ابن باز واحسن من ابن عثيمين والالباني لا لا لا مش دول مش دول امال أحس- احسن من جورج وحنا بقى ولا احسن من مين ما احسن من مين بقى مش فاهم احسن من مين هي دي مصيبة المنافق ينظر لذنبه كذبابة قال لها هكذا فمشت إنما المؤمن ينظر لذنبه كأنه جبل يكاد ينق- ينهد على رأسه وقال غالب القطان عن محمد بن سيرين قال خذوا بحلم ابن سيرين ولا تأخذوا بغضب الحسن وعن هشام بن حسان أن ابن سيرين اشترى بيعا من منونيا ال- المنوني هي قرية من قرى نهر ال- الملك كانت أولا مدينة ولها ذكر في أخبار الفرس قديما ونهر الملك آه، كورة واسعة آه، موجودة في بغداد يعني حاجة شكل الكورة كده واسعة في بغداد في العراق يعني فالمهم ابن سيرين اشترى بيعا من منونيا فأشرف فيه على ربح ثمانين ألفا يعني اشتراها جملة بسعر قليل وهيبيعها قطاعي ايه بسعر كبير فهيكسب فيها يعني بثمانين ألفا فعرض في قلبه شيء فتركه حس ان م- المال ده شاكك فيه البيعة دي مش مش صافية فقال لك لا سابها لمجرد شك قال هشام ما هو والله بربا والله دي ما فيها ربا خالص دي بيع بيع صرف بس هو ايه فاكرين لما احنا كنا بنتكلم ونعرف الورع والزهد والتقوى والفقه قلت لك ان هو ايه ال- الورع اللي هو ترك الحلال مخافة الوقوع في الحرام هو بقى خ- ترك حلال البيع مخافة الوقوع في الحرام اللي هو الربا مع ان هو ايه بيع صرف وعن ميمون بن مهران قال قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشتري البز عارفين إيه هو البز حرير أو ثياب ملابس أو أثاث عفش البيت يعني فأتيت ابن سيرين بالكوفة فساومته بيفصل معاه يعني فساومته فجعل إذا باعني صنفا من أصناف البز قال هل رضيت فأقول نعم فيعيد ذلك علي ثلاث مرات هل رضيت أقول نعم يقول هل رضيت يا عم والله رضيت خلاص خلاص فاهم ازاي ثم يدعو رجلين فيشهدهما شاهدين ان الراجل ده راضي على البيعة وشاهدين ان انا بعت وان البيعة تمت بالرضا مع انها بيع وشرك بس هو بيعمل ليه كده عشان ما يكونش ظالم الراجل في شيء انت راضي وكان لا يشتري ولا يبيع بهذه الدراهم الحجازية فلما ده هكذا يقول هشام فلما رأيت آه، عفوا م- ميمون بن مهران يقول فلما رأيت ورعه ما تركت شيئا من حاجتي أجده عنده إلا اشتريته حتى لفائف البز حتى اللفة اللي بيربط بيها العفش او ال- القماش او لفات القماش اللفة نفسها اللي بيربط بيها ايه او الخيط او الحبل اشترى منه ليه لما لقاه انسان ايه ورع وقال ابو بكر صاحب القوارير قال جاء رجل الى ابن سيرين فادعى عليه درهمين ان هو له عنده ايه درهمين فابى ان يعطيه فقال له تحلف قال نعم فقيل له يا أبا بكر تحلف على درهمين قال لا أطعمه حراما وأنا أعلم عشان ما يأكلش حرام وأنا عارف أنه حرام وبلغ من ورعه أنه كان يغض بصره في اليقظة وفي المنام خلي بالك كمان حتى في المنام بيغض بصره مش يمشي يدور على اللي ماشية واللي طالعة واللي رايحة واللي جاية كان يغض بصره في الايه في اليقظة وفي المنام يعني هو مثلا لما يستيقظ من النوم كان يحكي مثلا ل- لمن- للمقربين منه انه مثلا كان يرى في المنام مثلا او هي ما بيحكيهاش على سبيل ان هو يبين نفسه لا مش بس كده ان بعض الناس كمان رآه في المنام يعني هو رآه في رؤية يعني كانوا يرو يرونه في الحقيقة في ال في, ال في اليقظة يسير في الطريق لا ينظر للنساء المتبرجات لا ينظر أصلا كان يغض طرفه خلاص كده الناس دي لما شافوه كده لما ناموا شافوه برضه في المنام ايه بيغض طرفه وبلغ أيضا من ورعه أنه كان يغض بصره في اليقظة والمنام قال محمد بن سيرين إني أرى المرأة في المنام محمد بن سيرين اهو بيحكي بيقول اني ارى المرأة في المنام فاعرف انها لا تحل لي فاصرف بصري عنها وما اتيت امرأة في نوم ولا يقظة الا ام عبد الله يعني زوجته ده مين اللي بيحكي هو يبقى هو حكى عن نفسه ان بيقول انا عمري في المنام ما جات لي امرأة الا وايه غضيت بصري عنها وكان يوصي كل من يعمل بالتجارة بهذه الوصية الغالية ايه الوصية دي اللي بيحكي لنا الوصية دي هشام آه، عن محمد بن سيرين نفسه انه قال كان مما يقول للرجل اذا اراد ان يسافر في التجارة يوصي يعني يقول اتق الله تعالى واطلب ما قدر لك في الحلال ربنا قدر لك رزق معين اطلبه فإنك إن تطلبه من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك طلبت زيادة يعني مثلا البضاعة انت شاريها جملة بعشرة جنيه هتبيعها قطعي بكام ب 12 جنيه يبقى هو مقدر له لا ب 11 جنيه ما هي 10% مش البيع 10% طيب البضاعة دي سعر البيع بتاعها 10% يبقى انت لما اشتريتها ب 10 جنيه تبيعها بكام ب 11 جنيه صح كده يبقى كده 10% هو بقى يبيعها ب 12 فبقول له الجنيه التاني ده ده مش رزقك اصلا ربنا قدر لك ان انت تاخد ايه 11 فما تجريش ورا الزياده لانك هتجري وراه ومش هتاخده بعض الناس ممكن يقول لك ايه لا والله ده انا ببيعها ب 12 وباخده بيروح فين بقى صرف على مرض على علاج على خساره في شيء تاني لانه مش هو ده رزقك اصلا فده جاي زياده فالزياده ده مش جاي لك انت خدته عشان تديه للطبيب لان هو رزق الطبيب مش رزقك فانت بس كنت قنطره خدته من فلان عشان توصله لفلان انما رزقك الاساسي احرص عليه هو لا هو لو خدوا كده لو خدوا برضا البايع والمشتري حلال حلال بس احنا بنقول ايه ما انت ما تبقاش برضو جزار على الناس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى اخر بمعنى اخر يعني الحرامي الحرامي هو بيعمل ايه بيسرق صح هو بيروح يسرق ويروح البيت بقى معاه الفلوس اللي سرقها هو مفكر كده ان هو جاب فلوس من الناس سرق فلوس او خد فلوس الناس بالعكس ده هو رزقه بس هو استعجل عليه هو لو ما كانش راح جابه كان هو هيجيبه فاهم ازاي وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالمقصود يعني ايه آه ان هو الانسان اللص ده السارق تعجل الرزق فهو ما خدش اكتر من رزقه رزقه ده كان جاي جاي وكان جاي له من طريق حلال بس امتى كان محدد ليه وقت معين ان كل شيء خلقناه بقدر ليه قدر ليه تقدير معين وقت معين تقدير للكمية المال تقدير للزمن تقدير لليوم تقدير للكيفية اللي هيجيله بيها هو عمل ايه استعجل فعايز ياخده قبل اوانه فخده من الحرام ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن مسألة ان انت ممكن بعض الناس بيضطروا مسألة استبطاء الرزق ان يطلبه في غير مرضات الله اللي عن طريق الحرام مثلا نعم طب هو الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ده يعني انت بتشوف الكبار دلوقتي بيجروا وبيمشوا وكل شيء بالنسبه لواحد تاجر ماشي في السوق يعمل ايه؟
بالنسبة لايه لما- للت- للتاجر اللي في السوق دلوقتي بتروح للراجل اللي اللي انت بتشتغل تاخد منه بتلاقي كل الصفات الوحشه موجوده
بص هقول لك على حاجة بتلاقي نفس القصه برضه هقول لك على حاجة انت دلوقتي بتقول لي آه، دلوقتي كتير من التجار حاليا لما بنيجي نشتري منهم او البائعين لما بنيجي نشتري منهم بنلاقيهم هم اصلا مش كويسين الا ما رحم ربي يعني انا عايز اقول لك ما تزعلش مني احنا اللي عملنا كده ازاي انت بتمشي في الطريق هديك مثال بس مثال انت ماشي في الطريق لقيت بياع مثلا موز بنان بياع موز كاتب على التسعيرة كام خمسة جنيه انت شايفها خمسة جنيه لما تقرب من البياع سبحان الله تلاقي خمسة ونص ازاي خمسة ونص كاتب لك الخمسة كبيرة وبدل الصفرين كاتب لك صفر صغير الصفر الصغير ده هو خمسة من بعيد يبان صفر فلما تقرب يبقى نص جنيه سؤال سؤال وجاوبوني بصراحة بتعمل ايه بعد ما رحت له لحد العربية عنده بتشتري وخلاص انت اللي علمته يسرق فالغلطة غلطتك انا بقى بعمل ايه اما اروح لبياع كده والاقيه عامل كده بتعمد بقى اقوم اديله خمسة جنيه يقول لي لا ده مكتوبة خمسة ونص اقول له بس انا شايفها من بعيد خمسة جنيه يقول لي بس هي خمسة ونص اقول له اديني خمسة جنيه وامشي
ما لو كل واحد عمل كده تبقى- يعمل ايه هو بقى وبقول له بقول له قدامك حل من الاثنين يا تبين الخمسة ونص قطع الحاجة يا أستاذ مراد.
يا تبين الخمسة ونص وتعرفني من الاول وانا جاي على كده يا اما الموضوع ده ما اقبلوش وبتعمد والله ان انا اروح لبياعين لا، ما هو- مش عشان اشتري لا، لا، لا.
عشان اعمل فيه الحركه دي تعلم. عشان تعلمه عشان اعلمه وهكذا بلاش بلاش استنى هديك مثال تاني هديك مثال تاني برضه عشان اعرفك انت اللي عملت البياع كده مش هو في واحد تيجي تروح له تلاقيه مثلا بيبيع خضار او فاكهه خلاص هو حاطط تسعير فانت شايف السعر ما شاء الله حلو فاول ما قربت تقول له اديني كيلو مثلا يقول لك لا ده الكيلو بكذا الله يا عم ما انت معلق لا ده انا معلق اليافطه دي على الصنف التاني ده بيحصل والله. حاليا دلوقتي شغال الموضوع ده.
صح طب فين تسعيرة ده مش موجودة خلاص انا ما اشتريش حاجة ملهاش تسعير اقوم سايبه وماشي حط لها تسعير عارف لو احنا عملنا ده البياع هي- هيقولك ايه ده يا عم وعلى ايه فيضطر ان هو يرضخ انما للاسف كتير من الناس بيتكسف يقول لك انا جيت لحد عنده بتاع خ- هو نجح انت اللي علمته انه ينجح عليك بلاش دي مثال تالت برضو على بياع بدم- بما انك بقى اتكلمت على البياعين بياع تاني انت تبص تلاقيه جاي تشتري وتوزن تبص تلاقي الميزان محطوط بميل كده او محطوط على العربية اللي هي الكارو محطوطة بميل انت شفت الميزان مايل كده وافقت انك تشتري يبقى انت اللي وافقت على ده هو ربنا قال كده ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم غير اللي في نفسك ابدا انت
والله لما يعيش عاود له الحاجة تاني عاوده اه خلاص فهمت انا عايز اقول ايه اه فاذا احنا طبقنا ده هو مش هيجرؤ على انه يعمل ده ده بالاضافه بقى الى خطوات تانية يعني خطوه تانية ان انت تقول له ايه اللي انت بتعمله ده غلط او لو انت اكتشفت ان هو بيصرف في كذا اللي انت بتعمله ده غلط ولو انت بتعمله كده تاني انا هشنع عليك وهشهر بيك في السوق ساعتها هيعمل ايه ما هو اصل لو اتشهر بيه مش هيبيع والبياع سمعه فانت لو عملت لو عملت معاه ده هيخاف ما في ناس تخاف ما تغتشيش فاهمني ازاي في ناس تخاف على قرشها ما تخافش من ربها معايا فيضطر يعمل ايه هيلتزم الصراط المستقيم ما التزمش تطلع بقى تتوجه بقى لايه لمثلا لل- للبلديه للتموين ل... وهكذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وخلي بالك برضه ما هي اصل هي كلها للاسف منظومه فاسده يعني يعني هو هو برضه هو هو برضه مش خايف ليه؟ مش خايف ان انت تروح تشتكيه لان لما بيجي له الكبسه بتاعت ال- اللي هما بيجوا يكبسوا عليه و- يقوم يعمل ايه؟ يمد ايده في سياله الجلابيه يطلع لهم اللي فيه النصيب يغمضوا عينيهم عن الميزان وعن اللي بيحصل. خلص فهو حرامي بياخد من حرامي من حرامي عشان كده التغيير كله بيبدا من الانسان نفسه ربنا ما قالش ان الله هو قال ايه ان الله ي- لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما يعني البدايه نفسك وبعدين القوم كلهم انما احنا عايزينها العكس عايزين ربنا يغير لنا القوم عشان نتغير احنا ده ما ينفعش انا ليا درس لما بدات ثوره 25 يناير والناس كل شويه تتكلم ويقول لك ايه الشعب يريد تغيير النظام الشعب يريد تغيير الحكومه الشعب يريد تغيير ما رحت عامل درس بعنوان الشعب ال- نريد من الشعب تغيير النظام نريد من الشعب تغيير النظام انا عايز الشعب هو اللي يغير نظامه اصلا انت فاهم قصدي ايه لازم احنا اللي نغير نظامنا انت عملت طلب تغيير نظام الحكومه ونظام الدوله وناسي نفسك
هذا اللي أنا بقول صح يا شيخ والله.
ها أنا شعب أقعد أعمل كده.
يعني شعب كده مع بعض. كده يعني.
اه بصراحة يعني.
ليه يا عم ده انا في امن الدوله كانت موجوده وكنت باجي هنا لا شغلنا كده بياخدوك على طول بقى.
ايه فكده كده معايا.
لا ما حدش يقدر يقول لي كده
ده استاذ استاذ
فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انا من فضل الله ما بخافش من حد انت م- مش حضرت وشفت اللي كان بيحصل من كام سنه كانوا يجوا لي هنا في الجامع ويقول لي في الميكروفون كنت برضه بلطج وقت فافتح الميكروفون ساعات عادي يعني المهم قال محمد بن سيرين آه، لأي رجل يعني يخرج للتجارة وكده قال إذا أردت أن تسافر للتجارة يقول له إيه اتق الله تعالى واطلب ما قدر لك في الحلال فإنك إن تطلبه من غير ذلك لم تصب أكثر مما قدر لك وكان يتورع عن السعي وراء المناصب ما يجريش وراء منصب بل كان يزهد فيها إذا عرضت عليه يعني إذا عرض عليه منصب منصب من المناصب كان يزهد فيه مش يجري يطل- يطلبه وده عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم اتفضل دلوقتي احنا داخلين على الكوادر بس وطبعا يقول لك من الافضل ان الواحد ما يجريش في المناصب يعني خلي المنصب دوت يجرك يشوفك قد ايه فيه وراه زي سيدنا عمر بن عبد العزيز مثلا ما هو في سؤال بس استنى بس انا عارف انت تقصد ايه اه انا قبل انت ما تسأل عارف انت تقصد ايه
جاوبنا على السؤال ده الله يبارك فيك. لا، في الدنيا ماشية إزاي؟
هو دلوقتي لما يطلع بعض الناس يرشحوا نفسهم للرئاسة هو الأصل الأصل إن الناس هي اللي تختار ويشوفوا مين اللي يصلح ويختاروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذا وإن الإمارة إنها لأمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أعين عليها مين بقى اللي أعين عليها اللي هو مش طلبها اللي طلب هو ليها بس السؤال الكلام ده كان قديما بمعنى ايه ويا رب بس الناس ما تفهمش كلامي غلط مش معنى ان انا بقول قديما يبقى معنى كان ان السنه والدين كان حاجه بتاعت زمان ودلوقتي مش بتاع دلوقتي او لا تنطبق لا هي تنطبق على دلوقتي واليوم القيامه بس الكيفيه هي اللي مش ب- مش بالضبط بمعنى ايه هو في المجتمع العربي الناس كانت بتعيش في الص... وده اجتهادي يعني والله اعلم يعني دي وجهه نظري ربما اكون مخطئ فيها لا ده آه، احتمال كبير اكون مخطئ فيها و... والله اعلم بس انا اعتقد ان ده صح يعني ولو حد آه، شاف وجهة نظر او غير اللي انا بقوله ده يرشدني ليه وانا ارجع للحق يعني سواء الحق معايا او مع غيري انا هنصاع للحق في النهاية ان شاء الله بس المقصود ان إيه، اجتهادي بيوصلني لمسألة ايه ان في القبيلة العربية بلاش انا عشان اقرب لك الصورة احنا لما بلدنا ارياف وانت كلنا من الارياف سواء بقى من من ال- من ارياف وجه بحري ولا وجه قبلي ولا صعيد ولا حاجة الناس في القرية بيعرفوا بعض وعارف فلان اول ما يشوف فلان ماشي في الشارع كده يقول ايه ايه ده هو مش ال- الولد ده فلان ابن الحاج فلان من عيلة فلان بيبقى عارف يعني شوفه كده يعرف تفاصيل حياته كلها دوسيه حياته معاه صح كده حلو قوي ده في المجتمع اللي هو محدود زي القرية والكفر والنجع فاهمني ازاي لما الموضوع يوصل بقى للمركز والمدينة المساحة كبرت والأفراد ما بقاش فيها ترابط مع بعضها زي ما احنا شايفين دلوقتي في المدن مفيش ترابط ولا علاقات ده يا عم ده انت ما تعرفش جارك اللي ساكن جنبك مين وممكن يبقى معاك في نفس العمارة ساكن فوق ما تعرفوش صح ولا لا مش ده الطبع المجتمعي المدني اللي احنا فيه وطبيعة بقى العمل والشغل وانك بتروح من طلعتها لغطستها زي ما بيقولوا ها زي اللي بيقولوا مربوط في الساقية تصحى الصبح من النوم تنزل من على السرير على الشغل تيجي من على الشغل على الشغلة التانية بعد كده تيجي تنام خلص اليوم لا عرفت فلان ولا علا لذلك انا حتى كان لما حصلت ثورة 25 يناير وبعدين جه يوم آه، تقريبا 28 يناير راح حسني مبارك امر بتنحي ب- باخلاء ال- البلاد من من اجهزه الشرطه كلها والداخليه والامن موضوع الانفلات الامني انا كنت عملت درس بعنوان شكرا مبارك شكرا بسبب الموضوع ده كان من ضمن الكلام اللي بقوله له شكرا مبارك 30 سنة بعدتنا عن بعضنا وما عرفناش بعض فالجار ما كانش عارف مين جاره نشكرك على انك جمعتنا ووحدت الصف بينا وعرفتنا على ناس ما كناش نعرفها اه كان من ضمن اللي عمله والله فعلا يعني انت كنت لما كنا بنعمل ال- اللجان الشعبية في الشارع احنا تع- اتعرفنا انا عرفت ناس معايا في الشارع جيران ما كنتش اعرفهم والله فكانت فرصة كبيرة يعني زود لنا صلة الرحم رجع لنا حق الجار اللي ما كنا فاقدينه فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ايه المجتمع المدني المدينة مساحتها الكبيرة وانشغال الناس وكل واحد والتاني منفصل عن الاخر فما حدش عارف حد فانت ان شاء الله هتعرف مين تجيبه لنا رئيس مش هتعرف فمحتاج ان هو بقى يعلن عن نفسه يقول لك انا مستعد ان انا اتكلف ده الموضوع ده لكن ما بلزمكش بيا شوف والله اتلقيت ان الصفات اللي انت شايفها لرئيس الجمهورية تنطبق عليا اختارني ما لقيتهاش عليا شوف غيري فاحنا اظهرنا نفسينا ليكم يعني اللي هم بيرشحوا نفسهم للرئاسه اظهروا نفسهم لان احنا مش عارفين ما انت بخ... انت اعتبر ان هم ما حدش فيهم رشح نفسه للرئاسه هنجيب منين؟
هيجي برضه نفس الوقت هيجي هتجيب منين؟
سيدنا يوسف قال انت اجعلني على خزائن الارض ما هو سيدنا يوسف امتى قال للملك اللي كان على مصر قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم امتى لما ما فيش حد يصلح ده لما هم عرفوه ان هم خلي سيدنا يوسف قاعد في السجن يا عم خليه قاعد في السجن وما اظهرش نفسه كان الملك هيعرف بيه منين لما مش هيعرف هي الفكرة دي فكان محتاجين انما عارف بقى لو في ارياف لما- هسألك سؤال اما بيجوا يختاروا العمدة بتاعت البلد
كله عارف حد بيقعد يرشح نفسه انا عمدة انا عمدة انا عمدة ولا البلد هي اللي بتتوجه على شخص انت تعالى احنا عايزينك انت العمدة عشان عارفين يعني انا انا جدي لوالدتي هو عمدة البلد هو ما قالش الناس انتخبوني عمدة هم البلد القرية كلها قالت له احنا عايزينك انت العمدة
عشان بالك من إن هو- فاهم قصدي ايه انما بقى لما تيجي بقى المدينة هتعرف منين مش تعرف والله اعلم يعني بقول لك ده اجتهادي ف اظن ان شاء الله ما فيهاش شيء يعني بل بالعكس ده انا عايز اقول لك يعني لما يطلع واحد مثلا زي حازم صلاح ابو اسماعيل ربنا ان شاء الله يعني هو احسن موجودين حاليا يعني برضو دي وجهات نظر ما هياش قرار فاصل يعني آه، فهو ايه انا اعتقد ان هو احسن موجودين الى ان يظهر من هو احسن منه يعني الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل فالمقصود اللي عايز اقوله ايه ده شايفين ان هو اصلح يعني حتى اعتقد ان شفت على اليوتيوب ان الد- آه، الدكتور محمد سليم العوة ما هو برضه مرشح نفسه لرئاسة الجمهورية قال عن آه، قال ان مح- حازم صلاح ابو اسماعيل مش يصلح يقود مصر ده يصلح يصلح يقود قارة كاملة الله وتخيل بقى يعني تخيل بقى خصم ليه ويقول شهادة زي يعني اه ده اعلى من حازم كمان في العلم ايوه ما انا بقول لك يعني اه
ف... فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ايه اللي عايز اقوله انا كنت هعرف منين حازم ولا هعرف مش انا انا شخصيا انا عارفه انا كنت بتعلم معاه منه بس اللي انا اقصد ايه يعني كتير من الناس هتعرفه منين طب انت هتعرف محمد سليم العوة منين خصوصا كمان يعني يا شيخ فتحي بعد اذن حضرتك الفتره اللي هو الراجل الملتحي فاصلا احنا كان عندنا الجماعه الملتحيين حطينا عليهم مسهم احمر ده المحمرين دول
اه محظورين
اه ما هي ما فعلا فعلا صح ما د- ما ده اللي- ما ده اللي كان عمله مبارك في ال 30 سنه اللي كان موجود فيهم تحت ابويا لو اعتراف جديد ان لكن ان اي حد ملتحي كرص احمر عليه على طول غير متاع يا شيخ والله صلي بس اقعد قاعد فاهم؟
اه ده كفايه ان انت ده انت لو لو جيت في مسجد واحد صليت خمس فروض في يوم واحد في مسجد واحد ده انت كده ارهابي صلى على ما هو كان اول سؤال دايما يسالوه لنا كده في امن الدوله كان اول سؤال يسأل يعني انا رحت عشان اعمل تصريح ال- الخطابه فالعميد كان قاعد معايا بيسالني سؤال انت بتصلي فين اول سؤال يعني ايه بصلي فين قلت له بصلي في الجوامع ايه اللي بصلي فين قال لي يعني جامع ايه اللي بتصلي فيه قلت له لا انا الظهر في مسجد اللي عند الشغل والعصر في المسجد اللي جنب البيت والمغرب في مسجد قال لي اه ده كده انت شكلك كده ايه مش ملتزم مسجد واحد هو ما يعرفش بقى ان انا بلف على على المساجد في الدروس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم لا واحلى سؤال بقى كان يتسال لك ايه بقى انت التزمت من امتى أيوة.
اقول له يعني ايه التزمت يقول لي ما انت عشان انت ملت... ملتحي تبقى انت ملتزم من امتى ايه ده يعني انت يعني انت شايفني انا كده ملتزم طب كويس والله ان انا كده إيه ده انت اعترفت ان انا ملتزم يبقى انت ايه بقى مفرط على طول
قعدت قدام برنامج فبقول له في عندنا فلان وفلان وفلان وفلان بالريست موجود فقال له لا انا انتخب اللي يخش نادي يلاقي راجل وست قاعدين قدام بعض او جنب بعض ويعتبر ان دول حريه شخصيه ففي الحاله ديت انا اللي ما يديكش الحريه ما الشخصية ده أنا الفكر انتخبت.
ده الفكر الليبرالي بقى صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا يا عم مع محمد بن سيرين احسن
والقلب ده من جانب الحياه كده بنناقش بعدين علشان في وعي يعني كل واحد يبقى عارف الدنيا فيها اه ايه ده في وعي
محمد بن سيرين كان يتورع عن السعي وراء المناصب بل كان يزهد فيها إذا عرضت عليه وكان يراد على القضاء عايز يعني الناس تريد أن يكون قاضيا فيفر إلى الشام مرة وإلى اليمامة أخرى وكان إذا قدم البصرة كان كالمستخفي حتى يخرج منها عشان لو شافوه عرفوا إن محمد سليمان هيمسكوه ويقبضوا عليه بس مش يحطوه في المعتقل لا يحطوه على منصة القضاء يبقى هو قاضي فكان يفر من الايه خلي بالك انا عايز اقول لك ان لما يجي واحد زي حازم صلاح ابو اسماعيل دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل وهو يرشح نفسه وان شاء الله يعني نحسبه على خير ولا نزكي على الله احد واعتقد ان هو اصلح الموجودين ان شاء الله يعني فده رفع الاثم عن كتير من المسلمين اصل لما تلاقي ليبرالي وعلماني زي اسمه ايه لا ما هو حمزاوي ده مش م... عمرو حمزاوي مش مرشح نفسه للرئاسه لا آه، علماني اسمه ايه ده
عمرو موسى
لا البلدعي برادعي.
اه لما يجي البلدعي مغارب بلدي ما ماشي لما يجي البلدعي ويرشح نفسه يعني بتبص تلاقي كل المرشحين اغلبهم علماني ليبرالي يساري انت فاهم ازاي ايه ده طب فين الاسلاميين كده كلنا ناقصه لما يطلع بقى حازم صلاح ابو اسماعيل رفع الحرج عن الامه صح ولا لا فبنقول له الله يعين معايا ولا لا كان مجلس محمد بن سيرين رحمه الله مجلس خير وبر وموعظة لا يغتاب أحد في حضرته محدش يجرؤ يجيب سيرة حد قدامه فقد سمع ذات يوم أحد الناس في مجلسه يسب الحجاج بن يوسف الثقفي وما أدراك بقى ما الحجاج أحد ولاة بني أمية العتاة الأشداء الذي بطش بالناس وقصى عليهم وفتك بهم وكان الحجاج قد مات فلما سمع ابن سيرين الرجل يسب الحجاج اقترب منه قائلا لا تتكلم هكذا يا ابن أخي فإن الحجاج مضى إلى ربه وإنك حين تقدم على الله جل وعز ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمه كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد أظن دي موعظة
يعني وقتها النهاردة كمان واحد توفى ركز معايا على شر والله ما اسموش ده الراجل ده كان الله يخرب بيته كان كذا والله يخرب بيته يوم ما مات خلاص اتخرب بيته خلاص يعني الله يكرمه والله يعمله مثلا بقول بالعقل ده بالعقل انا بقى بتكلم على ده دلوقتي الكلمتين دول بتوع محمد بن سيرين بجد ده احنا لو ختمنا الدرس النهارده على الكلمتين دول ونعمل بيهم انت اصلا فاكر من قدام عشان تقفل على كده لا مش هقفل على كده ما تقلقش مش هقفل الدرس انا اقصد اقول لك لو ما طلعناش النهارده من الدرس غير بالكلمتين دول كفايه قوي وخاصه في اليومين اللي احنا فيهم دول بعد تنحي مبارك لان الناس دلوقتي كلها عماله تجز فروه مبارك انا مش بدافع عنه انا بدعي له بس ربنا يهديه قبل ما يموت عشان بس هو قال في يوم ما هو مش قال لا اله الا الله محمد رسول الله في يوم هو مش في البطاقه مكتوب مسلم اسالك سؤال هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة وراح للطائف علشان يدعو أهل الطائف وأذوه وأدموا قدميه وخرج ومشي من عندهم ومشي 90 كيلو متر على رجليه لدرجة ان هو صلى الله عليه وسلم من شدة الألم ومن شدة ما وجد من الطائف وأهل الطائف ما بقاش عارف هو ماشي رايح فين مشي فضل ماشي امتى فاق وهو في حتة اسمها قرن السعادة مكان بعيد جدا فجاله مين بقى جبريل عليه السلام وملك الجبال لو شئت يا محمد أن أطبق عليهم الأخشبين أجيب الجبلين دول اللي محاصرين مكة والناس ما بين الجبلين أعملهم لك كفتة أعملهم لك قال له إيه قال إيه قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون دول مشركين النبي دعالهم بإيه هداية ما تليقش بحسن مبارك هو أولى بيها نقول ربنا يهديه قبل ما يموت لعل حسنة واحدة عملها في حياته لا لا عمل يكفي ان هو يكفي ان هو قال لا اله الا الله محمد رسول الله دي كفايه قوي هو مش النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم وتعمل تدور في ايدك يعني انت غير راضي عن كلامك حتى لا حول ولا- انا مش راضي عن افعاله لا حول ولا قوة لكن انا بقول ايه انت ما تضمنش يا عم اوباما نفسه هو مش كافر ها وجدته مسلمه هو مش ممكن اوباما قبل ما يموت يدخل الاسلام
يبقى الجنب كله خلاص خلص الإسلام يجب ما قبله هتعمل إيه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مش بإيديك لكن ده ما يمنعش إن إحنا طبعا حزنانين ومتألمين من اللي عمله حسن مبارك سنين والله عز وجل لا ينسى الحسنة ولا ينسى السيئة لكن إحنا بنقول ربنا يهدي أنت عارف لما عارف لما أنا أقول ربنا يهدي أحسن ما أقول ربنا ياخده ده في وجهه نظري برضه وممكن تكون وجهه نظري غلط عارف ليه اما هو ربنا ياخده في اموال وحقوق ناس مش ه... ولا لو عملت ايه مش هتعرف توصل لها واسرار مش هتعرف تعرفها صح انما لو ربنا هداه يقول لك الحق اصلح يرد بقى على ربنا فيرد الحقوق الى مستحقيها
ربنا يهديه صح ولا لا
وارد ربنا يهديه ويهدي النظام وارد
وارد مفيش شيء بعيد عن الله وارد هو ه- اقول لك الدليل ايه اقول لك الدليل ايه بص سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو كافر على الشرك لما المسلمين كانوا بيهاجروا من مكة لل- للحبشة في اول هجرة هجرة له للحبشة فامرأة وزوجها جالسين على الطريق زوجها راح السوق يشتري طعام وترك المرأة على ما يرجع يمشوا يروحوا على ايه على الحبشة عمر بن الخطاب معدي لقى الست واقفة ما لك يا امرأة جالسة ها هنا قالت اتركنا نترك لكم بلدكم ونهاجر فقد آذيتمونا وأرهقتمونا انتوا عذبتونا وتعبتونا طفشتونا من بلدنا هنسيب لكم البلد ونمشي راح بص لها كده وقال ايه نظر ليها كده وقال معكم الله ربنا معاكم وسابها ومشي وهو كافر مشرك فلما رجع زوجها بالطعام قالت له ايه لقد مر بي عمر بن الخطاب وحدث مني كذا وحدث منه كذا وقال لي كذا وقلت له كذا فكأنه رق لنا أحس أن الراجل ده قلبه حن لينا شوية قال لا أو تطمعين أن يسلم عمر والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب ده الحمار اللي في بيتهم لو دخل الإسلام هو مش هيدخل وحصل إيه بقى دخل عمر بن الخطاب الإسلام وبقى الفاروق وبقى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى بنته هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وبقى ثاني الخلفاء الراشدين وبقى مبشر بالجنة والشيطان يشوفه في طريق يفر للطريق اللي بعده ادي عمر بن الخطاب فما تيأس من حد فكان مجلس محمد بن سيرين رحمة الله عليه مجلس خير وبر وموعظة لا يغتاب أحد في حضرته فقد سمع ذات يوم أحد الناس في مجلسه يسب الحجاج بن يوسف الثقفي أحد ولاة بني أمية العتاة الأشداء الذي بطش بالناس وقصى عليهم وفتك بهم وكان الحجاج قد مات فلما سمع ابن سيرين الرجل يسب الحجاج اقترب منه قائلا لا تتكلم هكذا يا ابن أخي فإن الحجاج مضى إلى ربه وإنك حين تقدم على الله جل وعز ستجد أن أحقر ذنب ارتكبته في الدنيا أشد على نفسك من أعظم ذنب اجترحه الحجاج فلكل منكما يومئذ شأن يغنيه واعلم يا ابن أخي أن الله عز وجل سوف يقتص من الحجاج لمن ظلمهم كما سيقتص للحجاج ممن يظلمونه فلا تشغلن نفسك بعد اليوم بسب أحد خد حسنات من حسن مبارك وما تديلوش حسناتك وعن جرير بن حازم قال سمعت محمد بن سيرين يحدث رجلا فقال ما رأيت الرجل الأسود ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبت الرجل فهمتها؟ هو بيسأل واحد بيقول له ما شفتش الراجل الاسمراني اللي كان ماشي من شوية ايه ده استغفر الله انا كده اغتبته مع ان هو بيوصفه مش قصده حاجة وعن طلق بن وهب الطاحي قال دخلت على محمد بن سيرين وقد كنت اشتكيت فقال ائت فلانا فاستوصفه فإنه حسن العلم بالطب روح اسأله على وصفة يوصفها لك علاج الراجل ده كويس في الطب ثم قال ولكن ائت فلانا فإنه أعلم منه الكلام ده فيه حاجة فيهوش حاجة وعادي يقول له ايه روح لفلان ده انسان عنده علم بالطب ولا اقول لك بلاش فلان في فلان عنده علم احسب منه ثم قال استغفر الله ما اراني الا قد اغتبته
كده كلامك كلامنا كله كده غيبة ده احنا كده بالصلاة على النبي يعني في ال bye bye
طب وبعدين الشيخ فتحي طب المفروض نعمل ايه يعني؟
ربنا يحفظنا ما احنا بندرس بقى عشان نتعلم اهو احنا كده كلامنا كله غيبة والله العظيم إنك ما عشان كده احنا لازم نتعلم امال احنا بندرس حياتهم ليه مش انا مسمي السلسلة باسم ايه تربية المسلمين من قصص التابعين عشان نتربى قصة محمد بن سيرين خلصت واحنا لسه بدأنا في محمد بن سيرين عشان تخلص لسه ما بدأتش.
لسه طب الصلاة على حضرة النبي كده استغفر صلى الله عليه وسلم اه وانت ما انتش قاصد غير ان انت برضه هتيجي عند محطة وتقول ايه طب نكمل يوم الاحد الجاي مم.
الصلاة على حضرة النبي كده عشان صلى الله عليه وسلم.
ساعة أحوال الأمة في ظل الظروف الرائمة وما واجب على المسلم تجاه الظروف اللي احنا فيها عشان حاضر الناس تصحى هقول لك في وسط عشان انت الكلام قاعد تعمل زي نفس القصة هقول لك في وسط الكلام عشان خاطر نعيش ونعيش الناس في اللي في الأحداث اللي احنا فيها ما انا بديها لك في وسط القصة مش هديها لك على بعضها كتلة واحدة أنا عارف، أنا عارف.
بلغ بمحمد بن سيرين الورع منزلة عالية لا تخطر على قلب بشر حتى أنه لما سجن حدث له موقف عجيب أرجو أن تتعايشوا معه بقلوبكم فعن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار أن السجان قال لابن سيرين إذا كان الليل فاذهب إلى أهلك رجل السجان قال لي محمد بن سيرين قال له لما يجي الليل روح البيت خلاص لأهلك فإذا أصبحت فتعالى عشان في النهار هيبقى رؤساء في العمل والضابط شايفين مين اللي في السجن ومين اللي مش في السجن قال لا والله لا أكون لك عونا على خيانة السلطان قال له دي خيانة للسلطان عايز اروح بالليل ويجي تعالى الصبح فما ينفعش ان انا اساعدك على خيانة السلطان شفت الورع والنهارده بقى قال له يا جدع انا ماليش دعوه انا حاططها في رقبه السجان اروح واجي تاني يوم ومين قال لك ان لو واحد تاني خرج هيجي تاني يوم هو ده بقى الفرق بيننا وبينهم شويه يعني هو ده الفرق بيننا وبينهم
كلمه شرف الفرق اللي بين- الفرق اللي بين
لا ده هم التابعين خدوا من الصحابة ما انا بقول لك هم ما هم خدوا من الصحابه مم.
والصحابه وصلت لهم حلو احنا خدنا من مين؟ احنا على مدار ما تزعلش على مني مدار- بقى.
اعتبارا مني هتزعل مني من يعني الملك فاروق هتزعل اعتبارا مني؟
من فاروق ونهايه الدوله العثمانيه اللي هي سلطان المسلمين في عهد الاسلام واخر سلاطين المسلمين اللي هي الدوله العثمانيه لحد النهارده واحنا اصلا الفساد بيجي عندنا تدريجي قال لك سمع ما هي المشكلة في ايه واخد بال حضرتك؟
المشكلة في ايه لحد ما وصلنا احنا النهارده للمرحله اللي احنا فيها ديت احنا من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان احنا اثرنا وربنا اثر في عصر حسني مبارك علشان خاطر وصل الفساد لمراحله ووصل الاسلام لذروه الضعف بتاعته فالمسلمين دلوقتي في تخلف
برضه هرجع واقول المشكلة مننا احنا كأفراد ايوه هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم هل كل واحد فينا عمل ده الجواب لا بس في حاجه بعد اذنك نعم كانوا بيمنعوا ان إن حد يلم الاطفال ويحفظهم ومده
لا ياخد الفضل ده مش القضيه اللي كده هي هي بص اقول لك على حاجة بيجي هنا امن الدوله افتح قبل المسجد ب 10 دقايق واقفل المسجد بعد 10 دقايق طيب معلش اسمع اسمع انا مش عايز بس اصل والله يعني ما تزعلش مني إيه إيه ده كلام ده كلام لكن ما فيش فعل انا هحكي لك موقف انا ما بحبش والله اتكلم عن نفسي كتير بس هضطر اتكلم هتكلم هتكلم اسمع اسمها الاسلام والشيوعيه الاخت المسلمه كانت بتلم الاطفال في زريبه المواشي ايوه وتقعد تعطيهم ايوه كرة.
بالظبط لا ده اللي لسه هقوله بقى ده اللي أنا لسه هقوله اللي هو ايه بقى اللي عاوز هيوصل اللي عاوز هيوصل انت انا على فكره انت سبقتني انت لسه اتكلمت انت على حاجه كنت انا هتكلم على مشهد زيها انت بتقول دلوقتي لما قرات عن الاسلام والشيوعيه ان امراه كانت بتلم الاطفال وتاخدهم في زريبه البهايم تحفظهم القران في الخفاء علشان لا يقتلوا وكتير كتير في ايام موضوع الشيوعيه ده لما انتشر وروسيا والاتحاد السوفيتي وغيره وغيره كان كتير يعني عارف واحد ودي قصه حقيقيه بس المشكله بس عشان الوقت يعني الراجل ده عدى ال 100 سنه خلاص عاش في كهف في جبل في كهف في جبل وكان بيعلم الناس في الخفاء الدين والراجل ده لو كان مات كان الدين ضاع كله من روسيا خلاص لحد ما الحمد لله بقى موضوع الشيوعية انتهى وموضوع الاتحاد السوفيتي اتفك وكده والراجل دوت راح الكعبة وراح ع- آه، حج وقابل بعض شيوخنا وحكى لهم وهم حكوا لنا. خلاص يعني الاسلام ده كان متعلق كله في رقبة الراجل ده هناك بس الراجل كافح الله الراجل كان وزيها بالظبط قصة غلام أصحاب الأخدود لما كان الغلام يمر من بيته على الجبل وفي راهب يخرج للساحر إذا أخرك الساحر وسألك أهلك إذا سألك أهلك فقل أخرني الساحر وإذا سألك الساحر فقل أخرني أهلي علشان الغلام يتعلم الدين فكان الدين كله في المكان ده كله مربوط بمين بالراجل ده برضه بس عمل إيه نقل الدين لغيره والولد عمل ايه بحث ودور و- وخد الدين ما عادش ماليش ماليش دعوه انا عايز اقول لك هقول بس لا اله الا الله انا لما كنت يعني انا بحكي لك انا هحكي لك عن نفسي عشان ما تقولش ايه ده موقف مثلا في كتب ولا لا انا بحكي لك على حاجه انا عشتها بنفسي انا كنت بتعلم العقيده مع شيخ والحمد لله شيوخنا كلهم كانوا مطاردين من امن الدوله لان ما حدش كان بيقول قال الله قال الرسول الا ويطارد م- والله هم ما فهمش مشكله ابدا لا في العقيده ولا في السياسه ولا حاجه بس هي كل القضيه ايه ممنوع تجمعات ممنوع يبقى لك قياده ممنوع يبقى لك كلمه مسموعه والا هتعمل انت انقلاب على نظام الحكم والحمد لله انقلاب على نظام الحكم جه من العيال اللي هي الفرافير ما جاش من ال- جه بتاع من بتوع النت وال- وال PlayStation وغيره ما جاش من الدين خالص فالمقصود اللي عايز اقوله ايه آه، انا كنت بحضر مع الشيخ اللي كان بيدرس لي العقيده انا وزمايلي كنا مجموعه طلبه علم عنده كان بيعمل ايه كان بعد الدر... بعد الصلاه في المسجد بعد الصلاه في المسجد يعمل ايه بقى خلاص يقفل باب المسجد ونجلس ونطفئ المسجد الا على ضوء خفيف طب النهارده خدنا في المسجد الدرس كان يوم اتنين هو خدنا الدرس بعد صلاة العشاء تمام خلصنا الدرس عارف نمشي ازاي اقسم بالله زي حكاية دار الارقم ابن ابي الارقم في مكة كل واحد يطلع لوحده ويمشي من طريق ومحدش فينا يقابل التاني في طريق- في طريق لمدة اسبوع خلاص الاسبوع اللي بعده بقى ميعاد الدرس يجوا يوم الاثنين فين بقى ما بنعرفوش غير يوم الحد الصبح آه، بالليل في مكان تاني في بيت واحد فينا الاسبوع اللي بعده في بيت الشيخ نفسه الاسبوع اللي بعده كده مرة في جنينة حديقة عامة وكنت ايه البس كاب وبنطلون شارلستون وبندانة شاب روش بقى ما يتشكش فيها خالص واحنا في دولة إسلامية ليه؟ عشان بيدرس لنا عقيدة ومن ضمن العقيدة فيها جزء الحاكمية وفيها جزء تاني برضو في مسألة السياسة الشرعية وفي الفقه ادي بس انا عملت ايه بقى قلت لا عايز اقول لك انا اتذليت انا كان بعض شيوخي بيطردني يطردني ويعلي صوته عليا ويعمل فيا وبرضه اروح له تاني يوم لازقه مش هسيبك يعني مش هسيبك مش هسيبك غير لما اتعلم منك عاجبك عاجبك مش عاجبك برضه اتعلم منك اعمل فيا اللي انت عايزه هي كده يعني الامام الشافعي كان يقول ايه عشان تتعلم محتاج آه، مؤهلات كتب صحاح ومداومة وإلحاح وعقل رزاح وشيخ فتاح الأربعة دول محتاجهم عشان تتعلم وكان دايما شيوخنا يعلمونا كده يقولوا لنا إيه من لم تحترق بدايته لن تسرق نهايته مش هتنور غير لما تتحرق الأول وغيرها وغيرها فهو ده اللي كان بيصبرنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أما عن تورع محمد بن سيرين عن الفتوى اللي النهاردة كل واحد بيفتي واللي مش عارف أي حاجة في أي حاجة بيفتي ده أنت حتى لو سألت واحد في الطريق لو سمحت شارع كذا فين لو هو مش عارف يفتي امشي كذا وامشي كذا وممكن يبقى الشارع ده على في المكان اللي انت واقف فيه بس يدخلك لاخر الدنيا تحصل لي كتير وبعد ما اوصل مكاني ايه ده ما انت لسه جاي من عنده لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم كنت تقول ما اعرفش في ناس بقى بتتكسف تقول ما اعرفش مع ان مع ان سيدنا محمد ما اتكسفش انه يقول ما اعرفش قال ما اعرفش عادي ما فيهاش حاجه ما فيهاش عيبه يا عم ده جبريل نفسه قال ما اعرفش ده الملائكه نفسهم قالوا ما اعرفش قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ما نعرفش ايه المشكله ما فيهاش حاجه ما فيهاش حاجه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤال يا رسول الله واحد بيساله يا رسول الله ما هي شر بقاع الارض وما هي خير بقاع الارض فقال لا اعرف دعني حتى اسال جبريل سال سيدنا جبريل قال له برضه ما اعرفش دعني حتى اراجع ربي سال ربنا ربنا قال له راح قال سيدنا محمد راح سيدنا محمد قال للراجل قال له انت سالتني وانا ما اعرفش سالت جبريل ما يعرفش فسال ربنا فربنا اخبر جبريل فجبريل اخبرني فانا باخبرك ان شر البقاع الاسواق وخير البقاع المساجد ايه المشكله مفيش مشكله فعلى الرغم من علم محمد بن سيرين الغزير فقد كان يهرب ويتورع من الفتوى او عن الفتوى قال أشعث كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول كأنه ليس بالذي كان مش هو ما نعرفوش ما هو برضو آه، الإمام أحمد بن حنبل لما يسأل عن الحلال والحرام ده حلال ولا حرام يا إمام يقول لك إيه أكره ده وده أحبه يا عم بنقول لك حلال ولا حرام تقول لنا أكره وما- وأحب احنا مثالك في الحلال والحرام الناس دعوة تحب إيه وتكره إيه يقول لهم ايه ما انا ما اقدرش اقول حلال وحرام ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فانا ما اقدرش اقول حلال وحرام وهو ايه الامام احمد بن حنبل مش اللي واقف على النص يا واقف في الشارع وقاعد على القهوه وعن عاصم الأحول قال كنت عند ابن سيرين فدخل عليه رجل فقال يا أبا بكر ما تقول في كذا قال ما أحفظ فيها شيئا والله ما عنديش علم فيها فقلنا له فقل فيها برأيك طب ورأيك انت قال أقول فيها برأيي ثم أرجع عن ذلك الرأي لا والله وكمان برضو كان سلطان العلماء العز بن عبد السلام العز بن عبد السلام كان عارف لما يجي يفتي فتوى لحد كان يعمل ايه يعمل ايه ياخد بياناته اسمك ايه وعنوانك فين ولو عنده رقم تليفون يقول له رقم تليفونك ايه يا عم انت هتدي له فتوى انت مالك ومال بياناته يعمل ايه بقى لو اكتشف ان الفتوى دي لما اجتهد فيها انها طلعت غلط او اكتشف رأي تاني فيها يقوم يجيب منادي يركبه حمار ويمشي في مصر هو كانوا هنا في مصر العز بن عبد السلام ويخليه يمشي المدينة كلها ويقعد ينادي يا من افتاه العز بن عبد السلام بمسألة كذا وكذا الفتية خطأ والصواب كذا وكذا امال هو بقى سلطان العلماء كده ببلاش قال ابن شبرمة دخلت على محمد بن سيرين بواسط مدينة واسط فلم أرى أشبا على فتوى منه ولا أجرأ على رؤيا منه في تفسير رؤيا الأحلام مفيش حد أجرأ منه أستاذ لكن في الفتوى يخاف وقال عاصم الأحول كان ابن سيرين إذا سئل عن الشيء قال ليس عندي فيه إلا رأي أتهمه يعني عندي رأي في رأي والرأي ده أنا بتهمه كمان بعتبره غلط فيقال له قل فيه على ذلك برأيك طب قول رأيك وخلاص فيقول لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت به أو لقلت فيه ولكن أخاف أن أرى اليوم رأيا وأرى غدا غيره فلا بد حينئذ أن أتبع الناس في بيوتهم حلف بقى عليهم عشان أقول له فعلى إيه خلينا كده ولقد كانت الحكمة تنساب من قلبه ولسانه ده ليه؟ بسبب شدة زهده وورعه فكان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم العلم دين هتاخده من مين بس في ناس للأسف الشديد تيجي تكلمه في شيء يقول لك الله المفتي قال كذا الشيخ فلان قال كذا يا عم هو طب فلان ده بقى اخطأ في مسألة كذا والدليل كذا كذا يقول لك لا بس ده هو شيخ الازهر ولا هو المفتي ما يغلطش الله يعني انت دلوقتي بقى الدين بالرجال مش مش مش الرجال بالدين لا الصواب اعرف الحق تعرف اهله فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق عرفت الحق هتعرف مين بيتكلم بالحق ومين بيتكلم بالباطل لما انت ربطت الدين بشخص ما ينفعش قال هشام قال محمد ان اكثر الناس خطايا اكثرهم ذكرا لخطايا الناس اكثر الناس خطايا هم اكثر الناس اللي بيذكروا خطايا الناس لانك لما تذكر خطايا الناس ما انت كده وقعت في خطايا وكمان لما بتذكر خطاياهم عشان تداري خطاياك انت وقال محمد ما حسدت احدا قط على شيء ان كان من اهل النار فكيف احسده على شيء من الدنيا ومصيره من الى النار يبقى احسده ليه عنده الدنيا بقى مش عنده مش هحسده لان في النهايه هو مصيره النار يبقى احسده على ايه وان كان من اهل الجنه فكيف احسد رجلا من اهل من أهلها يعني أوجب الله له رضوانه ربنا رضي عنه أنا أحسده عليه بقى فيبقى في النهاية الناس يا جنة يا نار يبقى معنى كان مش هحسد ده ولا هحسد ده يبقى مش هحسد حد خالص رحمة الله عليه ده عن تورعه أما عن تواضعه رحمه الله خلي بالك محمد بن سيرين كان كانت أمه عايشة ما كانتش ماتت يعني فكان له مواقف في بره بأمه ويا ريت بقى نتعلم من مواقف دي كبار وصغار وبرضه ما تخافش يعني مش هسيبك اللي هو مثلا ماتت أمه هريحه برضه يعني هقول له يعمل ايه وازاي يبر أمه بعد ما ماتت لأن في مواقف بر للأم في حياتها وفي مواقف بر بالأمة وهي إيه ميتة كذلك الأب خلاص ده هقوله بقى إمتى المرة الجاية إن شاء الله هقول لكم الموضوع ده بقى إن شاء الله الأسبوع الجاي عشان تعرفوا إيه عشان تعرفوا إزاي تبروا الأمهات أحياء وأموات صلوا على رسول رب الأرض والسماوات كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك